السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد حينما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك بان الله سبحانه وتعالى تاب عليه وده كان بعد غزوة تبوك يا جماعة سيدنا محمد قال لكعب بن مالك ايه ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك اهو احنا عايزين بعد شهر رمضان باذن الله نيجي نسلم على بعض ونبشر بعض ونهني بعض وكل واحد مننا يقول للتاني ابشر بخير شهر مر عليك منذ ولدتك امك ليه لان ربنا يغفر لنا ان شاء الله وهيتوب علينا باذن الله وهيعتق رقابنا من النار باذن الله يا شباب ما عادش غير خمسين ساعة بس على رمضان العد التنازلي بدأ وخلاص لازم كل واحد مننا يبقى الوقت في وضع الاستعداد لو لحظة الانطلاق جت ولسه ما انتش في وضع الاستعداد هتتأخر في السباق واحد هيقول لي انطلاق ايه واستعداد ايه؟ احنا نازلين نحارب ولا ايه يا اخي الكريم ده معركة رمضان ده معركة يا جماعة معركة بحق وحقيقي المشهد اللي اتفتح لنا من الاخرة على باب الجنة اتفتح لنا في رؤية لسيدنا طلحة بن عبيد الله لما شاف الاتنين الصحابة اللي واحد منهم اسلم وكان مجتهد في العبادة ومات شهيد والتاني اسلم وكان اقل اجتهادا في العبادة وما ماتش شهيد مات بعده بسنة على سريره وشاف اللي مات بعده بسنة دخل الجنة قبله الصحابة تعجبوا وراحوا للرسول الرسول قال لهم ايه الم يدرك رمضان بعده الم يصلي كذا وكذا بعده ادرك رمضان خدوا بالكم يا جماعة اللي يجتهد في العبادة في رمضان يسبق اللي بيغفر ليه مع اول دفقة بتخرج من دمه لا عذاب قبر ولا فتنة قبر ولا فتنة يوم القيامة اللي بيجتهد في العبادة في رمضان بينال ثواب اعلى من ثواب اللي كرمته عند الله لدرجة انه بيشفع في سبعين من اهله اخوك اللي مش ملتزم هو والدك وامك وابوك اللي بيجتهد في العبادة في رمضان بينال ثواب اعلى من ثواب الشهيد الذي لا يجد الم الموت الم الموت اللي ربنا وصفه في القرآن بانه الم غمرات الام وراء الام زي الم الغرق بالظبط اللي بيجتهد في العبادة ده كان واحد منهم شهيد والتاني معهوش غير ايه غير رمضان بس يعني ده في كفته حاجة ما يشمع ده وده في كفته حاجة ما يشمع ده ده في كفته الشهادة وده في كفته رمضان اللي في كفته رمضان هي اللي كفته طبط وبقى الفرق بينها وبين التانية كما بين السماء والارض يعني عايزين من الحديث ده نخرج بفايدة مهمة جدا فايدة قد تكون خفية ولكنها مهمة جدا اللي سبق برمضان عمره ما كان هيسبق اللي مات شهيد في المعركة الا لو كان بذل في رمضان مجهود زي المجهود اللي بيتبذل في المعركة يعني عايزين نموت نفسنا في رمضان يعني زي ما ده موت نفسه في المعركة لازم تموت نفسك في العبادة رمضان معركة ولازم لازم نبقى فرسان فيها بإذن الله فرسان رمضان ايه رأيكم يا جماعة يبقى ده الشعار بتاعنا في هذا الشهر الكريم ايه رأيكم يبقى ده الشعار بتاعنا انك تبقى فارس من فرسان رمضان احنا نازلين معركة اه نازلين معركة طب خد بالك يا اخي الكريم بقى وانت نازل هذه المعركة ان انت نازل معاك فرسان اشداء فرسان ما بيرحموش هتروحوا الصوم يوم القيامة فين معاك فرسان في القرآن سيدنا قتادة رحمه الله كان بيختم القرآن في كل اسبوع مرة لما يجي رمضان يختم القرآن كل ثلاث ايام مرة لما يجي العشرة الاواخر يختم القرآن كل يوم مرة كل اسبوع مرة في 40 اسبوع ب 40 ختمة في السنة وفي رمضان 10 ختمات في العشرة الاواخر و10 في الاول يعني 60 ختمة في السنة لو 10 40 سنة 2400 ختمة قرآن هتروح فين احنا استاذ هؤلاء الناس الامام الشافعي في رمضان لوحده كان بيختم 60 ختمة بس ختمة بالليل وختمة بالنهار يعني 40 سنة بيختم فيهم 2400 ختمة وباقي السنة يتميز بقى عن غيره قال هنروح فين وسط فرسان القرآن وسط فرسان التراويح صلاة التراويح اللي الشباب نستتقل قوي نصلي في مسجد بيصلي بجزء الرسول لما صلى بالصحابة التراويح فضل يصلي بهم لغاية ما الصحابة قالوا خشينا ان يفوتنا السحور يعني خافوا ان السحور يفوتهم فضل يصلي بهم لغاية الفجر ده التراويح بتاعت الصحابة بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام مات الصحابة كانوا بيقعدوا يصلوا من العشاء للفجر صلاة التراويح وفي الاخر يروحوا يتسحروا فعايزين يا جماعة في رمضان نبقى عارفين احنا نازلين مع مين نازلين مع فرسان في العبادة ابو مسلم الخولاني كان معلق قرباج في المكان اللي بيصلي قيام الليل فيه لما كانت رجله تتعب بعد 3 4 5 ساعات قيام ليل كان يمسك الكرباج ويضرب رجليه ويقول لها قومي قومي والله لا اسحب زحفن بك زحفة اسحب بك زحفة اه زي قاتل الماء وهو رايح تائب الى الله لما رجليه وقعت وهو بيموت فضل يزحف ناحية ربنا بسبب الزحفة دي بسبب انه اتى مقبلا بقيه على الله ربنا غفر له دم 100 انسان احنا عايزين الملائكة لما تطلع علينا في رمضان تقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب انهم شاءوا مقبلين بقلوبهم عليك يا رب عايزين نيجي ربنا في رمضان واحنا قلوبنا مقبلة على الله سبحانه وتعالى قومي والله لاسحفن بك زحفة ايحسب اصحاب محمد ده مصعب وسلمان ده بيتنافس مع الصحابة اهو ايحسب اصحاب محمد ان يزاحموننا او لا نزاحمهم عليه هم فاكرين ان هم يستأثروا بيه واحنا ما نعرفش نلحقه طب الجنة يبقى طعمها ايه بقى واحنا مش مع النبي ومحرومين من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام والله والله لأظلن اقوم حتى يكون الكلل منك لا مني احد الشباب وهو جاي ينام كده فقعد يفكر يا رب ده الصحابة 140 الف صحابي 140 الف صحابي دول لوحدهم على الحوض حوالين النبي عليه الصلاة والسلام انا هاجي اروح فين وسطهم ده غير اجيال السلف نام رأى في الرؤيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام على الحوض وناس كتير جدا جدا ملمومين على النبي عليه الصلاة والسلام وناس كتير جدا ملمومين على النبي عليه الصلاة والسلام فحاول ان هو يزاحم هذه الصفوف فواحد منهم يعني يعني زغده كده في كتفه وقال له ايه مش بالدراع يعني ايه مش بالدراع يا جماعة يعني المزاحمة على النبي بالعمل مش بالدراع مفيش مزاحمة بالقوة يوميها حسب عملك حسب ما تتقدم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا ابو مسلم الخولاني بيعلمنا ان احنا نبقى رجالة يعني يجب ان الصحابة يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا عشان كده في رمضان يا جماعة لازم كل واحد يقول لنفسه كفاية اول كفاية كفاية كلام يعني ايه كفاية كلام عايزين شغل بقى احنا عاملين زي مدرسة كان فيها مدير يعني راجل منضبط جدا ومدرسين شاطرين جدا والتلامذة مجتهدين جدا وكله شغال النتيجة في الاخر 100% للجميع عدت ايام واجيال وجي المدرسة مدير خيبان ومدرسين خيبانين وطلبة خيبانين المدرسين يدخلوا للطلبة يا جماعة كان في هنا من زمان مدرسين شاطرين جدا يا ويقعدوا يعيطهم والطلبة يقعدوا يقولوا يا كان من زمان فينا طلبة بيذاكروا كويس قوي ويقعدوا يعيطوا احنا عاملين زيهم كده يا جماعة النتيجة في الاخر هتطلع صفر ليه يا جماعة كان في صحابة زمان ما حصلوش الصحابة ضحوا والصحابة عملوا والشيخ يعيط والناس تعيط والنساء يعيطوا ولو واحد معدي بره في المسجد هيسيب اللي في ايده ويقعد يبكي مع الناس اللي بتبكي وفي الاخر يوم القيامة صفر صفر ليه لانها مش بالبكاء عايزين عمل يا جماعة كفاية كلام تاني كفاية كفاية كسل كفاية كسل ليه يعني احنا عايزين بس لما واحد مننا يفطر ولا يجيله اي شوية فطور في رمضان يغمض عينه كده ويقعد ويقعد يفتكر زمان في ناس الوقت مطبقين ليلتين او ثلاثة قاعدين يعبدوا ربنا ليل نهار انا العداد بتاع الوقت واقف والعداد بتاعهم شغال شغال شغال لا هم هيسبقوني على الحوض الى رسول الله هم هيسبقوني الى الله مفيش حد هيسبقني الى الله ابدا كفاية ذنوب بقى لو انت دخلت السينما اللي انت جنبنا دهيت وانت داخل كده تتفرج على فيلم ولا حاجة فوجئت ان العرض عرض جهنم جهنم جاية تتعرض ببراكنها بحمامها باغلالها بزقمها وبعد ما اتعرضت جهنم باهوالها قيل لك هو ده مصيرك ربنا يعافينا يا رب يحصل لك ايه عشان تحس بقول الله في اخر سورة الكهف وعرضنا جهنم للكافرين عرضة. عرضنا جهنم كلمة عرضنا جهنم دي بعاقبة الذنوب كفاية تضييع في العمر اكتر من كده كفاية لضاع من عمرنا يا جماعة انت عندك كم عمر انت عندك عمر واحد يعني لو عمرك ده راح منك مش بعد ما تموت هتاخد عمر تاني تشتغل فيه يعني عمرك ده هو فرصتك الوحيدة للوصول الى الله يعني الساعة دي تمسك عليها بايديك واسنانك اخطر ما بتمسك على الالف جنيه كفاية غفلة يا جماعة كفانا غفلة والله الثانية اللي انت بتضيعها دي انت مستقل بقيمتها ده الثانية دي ممكن تقول فيها سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وايه يعني ده بنخلة في الجنة وايه يعني ده ساقها ذهب وايه يعني يعني الساق الذهب دي ممكن يتفك منها اطقم ذهب تغرق الستات اللي فوق في المسجد دول كلهم وتفيض كمان ده في ثانية ده دي الثانية من وقتك عشان تعرف ان انت عمرك غالي وان كل ثانية بتعدي من وقتك خالية قد ايه الثانية من وقتك يا جماعة ده اللي بيذاكر في الثانوية العامة اللي طلاب مقاصد الدنيا ولا اللي بيذاكر في كلية ولا اللي بيذاكر حتى في الابتدائية شوفوا بيجتهدوا قد ايه وبيتعبوا نفسهم قد ايه وبيضحوا قد ايه انت هتعمل ايه عشان تعتق من النار في الشهر ده انت هتعمل ايه عشان يحفظ ليك في الشهر ده انت هتعمل ايه عشان قلبك نضف في الشهر ده كفانا غفلة يا جماعة كفانا غفلة والله عايزين عايزين نعرف ان احنا نازلين في رمضان مع فرسان فرسان في الصدقة السيدة عائشة رضوان الله عليها كان عندها ايه كان عندها رغيف واحد بس هتفطر عليه وكانت صايمة جه واحد سائل يطرق الباب ادته الرغيف وفضلت هي جعانة تقول الجارية فما اتى المساء حتى اهدى الينا اهل بيت لم يكونوا يهدو- يهدون الينا شيئا شاة مكفنة يعني ايه شاة مكفنة بقى احنا مش عايزين نجوع الناس شاة مكفنة يعني خروف مشوي متغرق بالخبز على وشه كده شاة مكفنة الواحد الليلة ان شاء الله معزوم على شاة مكفنة لو حد منكم عايز يجي شاة مكفنة يا جماعة مقابل بس رغيف واحد طلعته صدقة لله اه رجالة حتى النساء كانوا رجالة انما احنا فرسان في الولائم بس لو قلنا في شاة مكفنة دلوقتي الشباب هيهجموا عليها انما ان احنا نقول ال... وحتى والله فرسان في النوم يا جماعة يعني مش فرسان حتى واحنا صايحين نايمين صاحيين نايمين كان في احد ال- الخطباء المساجد بيتكلم في المسجد وبيقول للناس بيقول للرجالة يعني بيقول له يا اخي اذا رأيت ابنتك قد تزينت وتعبرت وخرجت من المنزل وقالت لك اني ذاهبة الى الدرس فلا تصدقها فانما هي ذاهبة لمقابلة الحبيب الناس قالوا ايه عليه الصلاة والسلام يا سلام يعني الناس قاعدين في بيت ربنا نايمين والله يا جماعة نايمين اهو احنا فرسان في النوم وفرسان في الاكل انما هم كانوا فرسان في الجهاد بدمهم عشان الدين ده يقوم فرسان في الجهاد ابو ايوب الانصاري كان عنده 90 سنة انتوا الوقت عندكم 20 سنة 25 سنة يعني اكبر من اللي في المسجد ب 70 سنة ولما جه المسلمين يفتحوا القسطنطينية كفن نفسه قال لهم كفنوني ونزل في المعركة ده عنده 90 سنة عشان يدفن على ابواب القسطنطينية رجالة رجالة نزل المعركة وهو متكفن عشان يموت فيها عشان يلقى الله شهيد باذن الله والله حتى الفارسات حتى النساء كانوا فارسات اصل رمضان ده مش مش للرجالة بس حتى النساء امرأة حبيب بن مسلمة كان قائد جيش بيحارب الروم فبتقول له قبل المعركة كانت نازلة تحارب هي كمان جندية في الجيش فبتقول له قبل المعركة هقابلك فين اين القاك فقال لها اذا حمي الوطيس فلن تجديني الا في خيمة قائد الروم او في الجنة مفيش مكان ثالث فلما حمي الوطيس ثم انتصر المسلمون انطلق الى خيمة قائد الروم يستنى مين استنى امراته فوجد زوجته قد سبقته الى خيمة قائد الروم تقدري تسبقي جوزك بقى الى الجنة تقدري تسبقي الرجالة في رمضان فاول حاجة لازم تعرفها في المعركة اللي انت نازلها انك نازل مع فرسان اشداء هتروح فين وسطهم يوم القيامة تاني حاجة كل واحد وهو نازل المعركة بيبقى معاه سلاح ولا لا في واحد معاه خنجر واحد معاه سكينة واحد معاه قنبلة واحد معاه RPG واحد معاه رشاش انت سلاحك ايه وانت نازل رمضان هتحارب امراض قلبك بايه في رمضان هتحارب الفتور والكسل اللي في قلبك بايه في رمضان انت قلبك ما هوش قلب ماراثوني يومين ثلاثة وهتلاقي قلبك بيقع منك هتحارب الك- الفتور اللي هيجيلك بايه ساعتها هتقتحم عقبة جدار الغفلة اللي حوالين قلبك باي سلاح في رمضان سلاحك ايه سلاحك القرآن ولا سلاحك الذكر ولا سلاحك الصيام ولا سلاحك التراويح والتهجد ايه الحاجة اللي انت هتركز عليها في رمضان والسلاح اللي معاك بتعرف تستعمله ولا لا كانوا زمان بي يعني واحد راكب طيارة كده فلما ركب الطيارة قالوا خلاص ننزل بقى فقال لهم لا استنوا اما اقرا الكتاب اللي في ايدي ده قالوا له كتاب ايه قال لهم اصل انا قريت كتاب كيف تقلع بالطائرة ولسه ما قريتش كتاب كيف تهبط بالطائرة فانا لازم اقرا الكتاب عشان انزل الراجل معاه طيارة وما هواش عارف يستعملها انت معاك القرآن ومش عارف تستعمله انت معاك الصيام والتراويح ومش عارف تستعملهم ما انتش قادر انك انت قلبك يشفى بهذه الاسلحة ليه لانك لازم تستخدمها صح يعني سلاح القرآن لازم تكرر الايات يا اخي الكريم يعني احد الاوس بن عبد الله كان بيقول ان قراءة القرآن على المنافق أشد اشد من نقل الحجارة تلاقي نفسك مش قادر تكرر قلبي مش جايبنا كرر لا كرر الايات وانت بتكرر ايات القرآن ورا بعضها كأنك بالظبط جايب اجنة ونزل على جدار الغفلة اللي حوالين قلبك يبقى انت بتستعمل القرآن صح كأنك جايب خنجر وبتطعن امراض القلب اللي جواك يبقى انت بتستخدم سلاح القرآن صح طب اصوم ازاي تصوم ازاي صوم بحب يا اخي وانت صايم كده اقعد استشعر ياه يا رب ده انا تركت ما احب الى ما تحب انا سبت شهوتي لك يا رب الصيام ده عبادة حب يا جماعة والتراويح ده عبادة حب ده الواحد لما بيكون بيحب واحدة بيقف معاها تلات اربع ساعات رجليه ما تتعبوش انت واقف في التراويح ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين رجليك تعبتك يبقى انت ما بتحبش ربنا تدرب على حب الله في رمضان بعد قضية السلاح اللي انت ماسكه في ايديك الحاجة اللي انت راكبها ايه انت راكب ايه كل واحد في المعركة راكب حاجة في واحد راكب حمار واحد راكب حصان واحد راكب طيارة واحد راكب فانتوم واحد راكب مراج واحد راكب صاروخ كل واحد راكب حاجة انت راكب ايه في واحد راكب عجلة واحد ماشي على رجليه وواحد بيزك برجليه كده انت راكب ايه وانت منطلق الى الله في رمضان ايه الدبة اللي انت راكبها كان سيدنا ابو بكر يعني بيتكلم مرة مع واحد فاختلفوا فقال له سيدنا ابو بكر سنعلم حين ينجلي الغبار اينا كان تحته فرس واينا كان تحته حمار في ناس يا جماعة منطلقة الى الله تحتها حمار والله في ناس منطلقة الى الله وهي راكبة وفي ناس منطلقة الى الله راكبة صاروخ سرعتك ايه في الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى ايه السرعة بتاعتك وانت منطلق الى الله مش ربنا بيقول في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة ايه زمرا جماعة ورا جماعة ورا جماعة طب ليه جماعات ورا بعض يا رب اصل الناس مقامات يا جماعة كل واحد على قد سرعته في اقباله على الله يبقى دول الزمرة الاولانية اللي اقل في السرعة الزمرة التانية اللي اقل في السرعة الزمرة التالتة انت عايز تبقى من اعلى زمرة ولا لا لما ربنا قال والسابقون السابقون اي السابقون الى الدرجات العليا في الجنات هم السابقون في الدنيا في الاعمال الصالحة والطاعات عايزين نبقى من اسبق زمرة الى الله عايزين نبقى من اسرع زمرة الى الله عايزين قلوبنا تبقى اسرع القلوب انطلاقا الى الله في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى عشان كده وانت نازل المعركة انا بفكرك معركة رمضان اللي احنا نازلينها انا بفكرك ان معركة يعني جهاد يعني ايه جهاد يعني انت نازل رمضان 30 يوم ب 30 جولة 30 جولة مع نفسك ما هو مفيش شيطان بقى قبل رمضان كنت بتيجي تكلم الواحد تقول له الذنوب وسيب الذنوب وتوب الى الله يقول لك الشيطان شاطر ما عادش فيه شيطان دلوقتي يبقى انت نفسك الوقت هي المتحكمة فيك يبقى انت في رمضان لازم تستفرد بنفسك ما هو الوقت انت الوقت عليك الشيطان عليك للشيطان يعني الشيطان الوقت ياما ياما قتل نفسك بتسويل المعاصي ليك انتقم من الشيطان في نفسك اثأر من الشيطان في نفسك 30 جولة يا ترى في الجولة الكام هتدي لنفسك الضربة القاضية وتفاجئ ان نفسك بقت بين ايديك كده اهو ماسكها في ايديك وتفاجئ ان بعد ما كانت نفسك مستأثرة عليك ومتحكمة فيك وموجهة ليك بشهواتها بقيت انت اللي متحكم فيها يا ترى على اليوم رقم كام في رمضان هتلاقي نفسك بقيت مالك نفسك في ايديك ولا هتطلع من رمضان زي كل سنة يعني نفسك هي المستأثرة عليك وهي المتحكمة فيك رمضان معركة يا جماعة معركة يعني حياة وموت لازم تاخدها حياة وموت معركة يعني ما ينفعش تنام نص ساعة لازم تستحمل هذا الامر معركة يعني لازم تتعامل مع رمضان مع رمضان بسلوكيات المعركة النوم لازم يبقى نوم معركة الاكل لازم يبقى اكل واحد في معركة الكلام مع الاخرين لازم يبقى كلام واحد بيحارب في معركة سلوكياتك كلها وانت مستشعر انك في معركة طب ده انا هتعب وهتبهدل ومش هقدر يا حبيب قلبي ما هو انت الفوز اللي هتاخده في الاخر فوز عظيم اصبر لله شهر تنال فتوح لم تكن تتوقعها قبل الله سبحانه وتعالى وخد بالك بقى وانت داخل على باب المعركة دي في مشاهد كده معروضة قدامك عشان ربنا يثبت لك قلبك اول مشهد معروض مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقف وبيدعي ربنا بيدعي ربنا بايه ده بيدعي ربنا على ناس على ناس بيدعي على ناس بيقول ايه بيقول رغم انف امرئ يعني يتحط في التراب يعني يتذل يعني يخسر يعني يخيب طب يا رسول الله انت بتدعي على الكفار لا ده بيدعي على المسلمين على ناس مسلمين مننا الرسول نبي الرحمة بيدعي على ناس مننا اه اسمع الرسول بيدعي على مين رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له طب ليه ليه يتحط في التراب اللي جه رمضان عليه وما اتغفرلوش يا جماعه ده لو واحد عملها معايا انا انا اهو بشر اهو لو عملت له في بيتي عزومات جبت له 100 وليمه وجبت له 100 ولا 200 واحد يخدموه وعملت له احتفالات وعملت له مهرجانات وعملت وعملت وبعد كده ما رضاش يسمع الدعوه اصلا ولا جالي الدعوه اصلا اعمل انا في ايه يبقى موقفي منه ايه يا جماعه احنا بنعامل ربنا معامله والله العظيم ما نقبل ان حد يعملها لنا كنت راكب تاكسي من يومين فانا بتكلم معاه ربنا والقران هو مشغل اغاني فحبيت ادخل معاه في الدعوه يعني ربنا والقران يقول لي يا عم الشيخ والدنيا والظروف والناس بقت وحشه اقول له طب شوف كلام ربنا بيقول ايه ما تقوليش انا عارف الكلام ده ده انا مش عارف مين كان عليا ليه 1000 جنيه قلت له اجلهم لي شويه قال لي تدفعهم 2000 ومش عارف مين خبطتني وعملت فيا ايه ومش عارف مين عمل فيا ايه طب اسمع حديث رسول الله انا عارف الع... في الاخر الراجل نرفزني قلت له يا يا راجل يا طيب ده انت الناس دي انت زعلان منها لانها عملتك معامله وحشه احنا بنعامل ربنا معامله اسوأ الف مره من المعامله اللي احنا زعلانين الناس بتعاملنا بيها دي وما ولا في دماغنا ولا في دماغنا احنا عاملنا ربنا وحش ولا حلو قال لي لا بقول لك ايه انا بصلي واصوم وعارف ربنا الكلمه المعتاده وعارف حتى شوف وقام فاتح لي الخزنه بتاعت العربيه اللي جنبه شوف شرايط القران او الشريط اهو او ده شريط قران اهو والشريط الثاني لا ده اسمه ايه ده ده هاني شاكر لا طب والشريط الثالث قران اهو طب والرابع لا ده شعبان عبد الرحيم طب والخامس قران اهو طب والسادس ده محمد فؤاد شفت يا عم الشيخ بقى انا راجل عارف ربنا ازاي قلت له لا والله ربنا يزيدك ده انت فيا جماعه احنا بنعامل ربنا ازاي يا جماعه رغم انف امرئ قدر رمضان ولم يغفر له بعد ما يفتح لك كل الاحتفالات دي والاوكازيونات دي انت يعني يوم كده تنزل تصلي التراويح في مسجد بيصلي كده بصفحتين ويوم ما تنزلش تصلي ينفع كده يا جماعه ما ينفعش والله في معامله الله يا جماعه ابدا المشهد الثاني مشهد لرسول الله برضه عليه الصلاه والسلام وهو بيدعي ربنا المره دي بيدعي لنفسه بيدعي بايه بالجنه ولا ولا بالمغفره ده بيدعي لنفسه بطول العمر في الدنيا رسول الله ازهد الناس في الدنيا يدعي ربنا بطولة العمر في الدنيا اه بيدعي ربنا بطولة العمر عشان ربنا يبلغه رمضان اللهم بلغنا رمضان الرسول ما دعاش بطولة العمر غير عشان يبلغ رمضان يا جماعة المشهد الثالث هتشوفه بس لو رفعت راسك فوق بقى رفعت راسك في السماء هتلاقي الملائكة كمان زي الجهاد بالظبط ربنا منزل لنا ملائكة كمان هتلاقي ملائكة في السماء ملك من قبل الله بينادي من اول لحظة في رمضان يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر يا باغي الخير يا باغي التوبة يا باغي تطهير قلبك من الذنوب والمعاصي يا باغي بدء صفحة جديدة مع ربك ومولاك يا باغي انك ترضي ربك بقى يا باغي انك تترك المعاصي والسيئات وتتوب الى الله اقبل ويا باغي الشر اقصر خلاص كفاية معاصي بقى ما عادوش بيقصروا والله يا رب ما عادوش يا رب الشاب اللي كان قبل كده بيلف بالعربية يقعد يشغل اغاني وما يجي رمضان يطفي عاد لما بيجي يجي رمضان بيعلي الاغاني ويفضل يلف يدور على البنات برضه زيه زي قبل رمضان والبنت اللي كانت لما بيجي رمضان تشيل المكياج من وشها وهي نازله الجامعه عادت بتحط نفس المكياج والبنت اللي كانت بتغطي شعرها في رمضان عادت بتفضل كشف شعرها في رمضان ما عادوش بيقصروا يا رب جهود اهل الباطل بقت مهوله عشان رمضان يضيع علينا واحنا بعاد عن ربنا يا جماعه حاسب رمضان بتاعك في خطر علاقتك مع الله بخطر بسبب فتن ناس بقالها ست او سبع شهور قتلة نفسها ليل نهار عشان رمضان يضيع عليكم كلكم اوعى يضحك عليك اوعى يضحك عليك في رمضان ده اوعى يضحك عليك في اغلى فرصة انت بتملكها لتوطيد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى خدوا بالكم يا جماعة خدوا بالكم من هذا الامر جيدا واحنا نازلين في هذه المعركة وداخلين في هذه وبعد ما شفنا هذه المشاهد لازم تفتكر حاجة كويس جدا يا حبيب قلبي لازم تفتكر انك انت قدامك فرصة هائلة في رمضان ده يا جماعة عارفين احنا انا عايزك في رمضان ده تبقى فارس بس مش اي مش زي اي فارس عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله الناس كلها في وادي ودول في وادي الناس كلها في الحر والعطش ودول في ظل عرش الله ليه يا رب امام عادل ما هو مفيش امام عادل مفيش يبقى الامام العادل ده حاجة شاذة الائمة كلها في وادي وفي وادي وشاب نشأ في طاعة الله طب ليه يا رب اصل الشباب كلهم بعاد عن ربنا فلما شاب ينشأ في طاعة الله ليس له صبوة يبقى حاجة شاذة طيب ورجلان تحب في الله ليه يا رب اصل الناس بتحب بعض في المصالح الدنيوية فلما ناس تحب بعض في الله تبقى حاجة شاذة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله طب ليه يا رب اصل الشباب بيعتبروا دي مصلحة مفيش حد يضيعها فلما شاب يتعفف عن هذا الامر بعد ما قدر عليه يبقى حاجة شاذة حاجة ما بتحصلش كتير ورجل قلبه معلق بالمساجد ليه يا رب اصل ناس قلوبها معلقة بالدنيا لما واحد قلبه يبقى متعلق في بيت ربنا يبقى حاجة ما حصلتش يعني الناس دي كانت في وادي والناس كلها في وادي لانهم في الدنيا كانوا حاجة والناس كلها حاجة طب بتقول لنا الكلام ده دلوقتي ليه عشان اقول لك ان رمضان فرصة انك تقف في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله ازاي لو بقيت فارس من فرسان رمضان ازاي لو تميزت عن كل الناس في عبادتك في رمضان اصل هم مش السبعة دول اللي بيقفوا في ظل عرش الله والباقي ما بيقفوش لا ده كده يعني كلنا هنبقى في الشارع كده لا يا جماعة كل انسان تميز عن سائر الخلق في عبادته لله بيقف في ظل عرش الله يبقى انت حاول تبقى فارس في رمضان ده حقه حقيقي عايزين نبقى فرسان رمضان ده يا جماعة عايزين رمضان ده ما يروحش علينا فعلا يا باغي الخير اكبر اقبل تبقى شعارنا في كل لحظة من لحظات رمضان باذن الله سبحانه وتعالى وفي المعركة لازم بتخرج بغنيمة اللي بيحارب في المعركة ما انا بحارب ليه يعني وممكن رقبتي تطير عشان في غنيمة في الاخر عايز اخدها ايه الغنيمة اللي انت هتطلع بيها من رمضان في واحدة هتطلع من رمضان بنقاب وواحدة هتطلع باسدال وفي شاب هيطلع بتوبة نصوح الى الله وفي واحد هيطلع بان كان في بنت بتعلق بيها وسابها وفي واحد هيطلع ان كان في شهوة في قلبه وعالجها وفي واحد هيطلع ان كان في ذنب مش قادر يسيبه وسابه وواحد هيطلع من رمضان بثبات طول العمر على دين الله وواحد هيطلع من رمضان اسبوعين كده بس ويقوم واقع من طوله قدام الفتن وواحد هيطلع من رمضان بالفردوس الاعلى وواحد بثلاث اربع ابواب من الجنة وواحد هيطلع من رمضان انه واقف على الاعراف مستني الخمسين الف سنة عشان يقضى في امره وواحد هيطلع هيدخل في النار شوية وبعد كده هيطلع الى الجنة انت عايز تطلع من رمضان بايه في واحد هيطلع من رمضان ثابت على القيام واحد هيطلع متعود على ورد القرآن واحد هيطلع داعية الى الله واحد هيطلع جسمه واخد على الصيام ومتعود على الصيام هتطلع من رمضان بانهي غنيمة اوعى في سوق الفتوحات والعطاءات وتنزل الرحمات اوعى في سوق النفحات تخرج من غير غنيمة تبقى يعني فعلا خبت وخسرت ان خرجت من رمضان من غير غنيمة لازم يبقى ليك هدف في رمضان لازم تحدد لنفسك هدف في رمضان في هدف اعلى ليا في رمضان انا كل شغل في رمضان عشان اخرج بيه ايه هدفك في رمضان اول هدف انتوا فاكرين قصة الطفلين اللي في غزوة بدر راحوا لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وواحد منهم نقصه من جنبه قال له يا عم قال له نعم قال اين ابا جهل قال له وما لك بابي جهل قال اني سمعت انه يسب رسول الله فو- فلا- فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل احدنا الاعجل يعني واحد مننا هو اللي يقتل الاعجل هو اللي يقتل التاني سبحان رب والتاني قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف نفس الكلام الطفلين يا جماعه الطفلين الصغيرين دول قتل ابو جهل طب قتل ابو جهل ازاي ده ابو جهل ده حاجه كبيره قوي عليهم لانهم كانوا محددين لهم هدف لو انت حددت لنفسك هدف في رمضان حتى لو هدف كبير بس لانك منشن عليه باذن الله باذن الله ربنا يعينك على هذا الهدف ايه الهدف اللي انت هتحدده في رمضان اول هدف ليك في رمضان انك انت تخرج بكلوب كبير كده ينور لك طريقك كلوب ايه كلوب اسمه نور على نور الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة حفرة كده في الحيطة كان يحطوا فيها اللمبة بتاعت زمان عشان اللمبة ايه تقيد اكتر ونورها يتكثف كمشكاة فيها مصباح مصباح يعني فتيلة منورة الفتيلة منورة دي في زجاجة حواليها زجاجة الزجاجة دي كأنها كوكب دري من شدة النور تخيل الكوكب الدرية دي اللي بيننا وبينها ملايين الاميال لو جت عندنا قدامنا يبقى نورها شكله ايه فالفتيلة منورة والزجاجة اللي حواليها كأنها كوكب مضيء من شدة النور يوقد ال- المصباح ده الفتيلة المنورة دي يوقد من شجرة مباركة شجرة القرآن بتغذي مصباح الإيمان يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية اسمع يكاد زيتها اللي هو القرآن يضيء ولو لم تمسسه نار فتيلة منورة وإزاز منور وزيت منور جوه مش كام كثفة للنور عايزين المصباح ده يا جماعة نور على نور نور الإيمان على نور القرآن عايزين الكلوب الكبير قوي ده بدل ما كل سنه بنخرج من رمضان نرجع تاني تايهين ولما تتعرض علينا فتنه نقف مش عارفين نعمل فيها ايه ولما يتعرض علينا المشتبهات من الامور مش عارفين نتصرف ازاي ولما ننزل الجامعه نقف تايهين تاني وقلوبنا بتحن الايام زمان تاني عايزين نخرج ومعانا مصباح ينور لنا طريقنا الى الله سبحانه وتعالى المصباح ده بيجي ازاي بيجي لما بترتبط بالقران ارتباط وثيق في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى يبقى اول هدف لازم نخرج بيه من رمضان واول ثروة لازم نخرج بيها من رمضان القلوب اللي ربنا وصفه في القرآن نور على نور طب ليه نخرج بيه من رمضان عشان بعد رمضان يبقى طريقنا الى الله طريق منور الحاجة اللي احنا عايزين نخرج بيها من رمضان عايزين نخرج بقلب سليم عايزين نخرج بقلب نظيف عايزين نخرج بقلب طاهر عايزين رمضان ده يا جماعه فعلا يبقى معركه والله الواحد بيفتكر زمان كان رمضان ده بالنسبه لنا معركه يعني هو زمان كان الواحد برضه قدكم بس يعني ايه الفرق بيننا خمس ست سنين بس فعلا ايام الدراسه اقصد كان رمضان ده معركه يا جماعه معركه يعني ايه يعني النهارده هيقرا في التراويح بالجزء الاول طول النهار وظيفتك انك انت ت- ت- تدرس تفسير الجزء الاول وطول الليل وظيفتك انك انت تقوم بالجزء الاول طب ليه كده لانك انت عارف انها فرصة مش هتتعوض فرصة مش هتيجي تاني هو وظيفتك القرآن في رمضان عشان تخرج فعلا قلب سليم على حسب حال قلبك مع الله على حسب ولاية الله ليك شوفوا ربنا بيقول ايه وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ركزوا معايا في الحتة دي قوي وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا يعني ربنا بيقول لك انا مربك في كل حاجة انت بتعملها الآية اللي بعدها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دي بعد دي لا يا رب كأن ربنا بيقول لك إن أهل الولاية هم أهل المراقبة اللي قلبه بهذا الصلاح هم دول اللي أنا بتولاهم على حسب حال قلبك مع الله على حسب ولاية الله ليك تاني حاجة على حسب حال قلبك مع الله على حسب اصطفاء الله ليك واختيار الله ليك ازاي شوفوا ربنا بيقول ايه وربك يخلق ما يشاء ويختار يعني ايه ويختار يعني دلوقتي مين اللي هيدعو الشباب اللي بره دول ده اختيار من ربنا مين اللي من وسط الناس اللي قاعده قدامي دول ربنا هيختارهم انهم يبقوا دعاء الى الله بكره مين من وسط الناس اللي قاعدين قدامي دول ربنا هيختارهم انهم يبقوا علماء بكره مين اللي من وسط الناس اللي قاعدين قدامي دول ربنا هيختارهم يبقوا قوات يقودوا الحركه الاسلاميه بكره مين من وسط الناس اللي قاعدين قدامي دول ربنا هيختارهم يبقوا عباد ربانيين بكره مين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحانه وتعالى عما يشركون شوف الايه اللي بعدها وربك يعلم ما تكن صدورهم طب يا رب دي بعد دي ليه كأن ربنا بيقول لك على قد ما بيكن صدرك من خير على قد ما تبقى مرشح ان انا اختارك واصطفيك يعني انت على قد حال حال قلبك مع الله على حسب فرصتك انك تبقى مصطفى من الله ومختار من الله سبحانه وتعالى بل اسمعوا للآية الخطيرة دي يا جماعة ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم مش مطلوب منكم حاجة يا شباب الوقت لا مطلوب منكم دعوة ولا جهاد ولا تطلعوا على فلسطين ولا أفغانستان ولا حاجة أمال نعمل إيه يا رب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عبادة ليه يا رب الفترة دي فترة عدة قلبية وتربية إيمانية اسمع بقى فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم يعني ايه يعني انتوا الوقت يا جماعه في فتره عقد مانيه وتربيه قلبيه ما حدش هيقول لكم الوقت تطلعوا حرب اليهود ولا حد هيقول لكم الوقت قوموا ادعوا الوف الشباب الى الله وشيلوا مسؤوليه الدين انما هتيجي لحظه هينزل عليك اختبار من الله ممكن تكون فتنه الممات لحظه الموت ممكن يكون بكره حربنا مع اليهود هتتولى عن الزحف طب لحظه الموت قلبك هيثبت على اليقين الدين طب لو جالك فتنة شديدة في دينك الوقتي يعني شاب النهاردة كان بيكلمني بيقول لي لقيت جاي لي رسالة على المحمول اه انا معجبة بيك مش عارف فلانة فبيتكلم عادي خالص بيقول لهم انتم اتصلت بيها قلت له على طول كده ده انت خفيف قوي يا ابني على طول كده من اولها قمت واقع اهو استنى فتن من ربنا هتيجي عشان يبتلي بها دينك ساعة الفتن دي انت جاهز ولا لا على حسب حال قلبك مع الله على حسب فرصة نجاتك ونجاحك في هذه الاختبارات شوفوا يا جماعة كلمة ربنا سبحانه وتعالى في سورة الاعلى قد افلح من تزكى اللي طهر قلبه اللي صلح قلبه هو اللي افلح اللي بعدها وذكر اسم ربه فصلى اللي بيطهر قلبه وبيصلح قلبه وبينظف قلبه اول ما يذكر قدامه اسم الله تنبعث جواه طاقة هائلة تخليه يقوم يقف يصلي 3 4 ساعات متواصل طب انت كده لا ما اناش كده ليه لان انت قلبك لسه مش نظيف هل لك الى ان تزكى سيدنا موسى بيك قال لك الى ان تزكى صلح قلبك بقى ينضف قلبك بقى الشهوات اللي ماليه قلبك ومعششه فيه تنضف بقى هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى لما قلبك ينضف لما جدار الغفله اللي حوالين قلبك يتهد لما تسمع درس بيكلمك عن خشيه الله خشيه الله تدخل في قلبك لما تسمع خطيب بيكلمك عن عظمه الله عظمه الله تدخل في قلبك لما تقرا سوره بتكلمك عن قد ايه قدره الله قدرة الله تدخل في قلبك ليه كل ده لانك انت الجدار اللي حوالين قلبك اتهد خدوا بالكم يا جماعة خدوا بالكم من هذا الامر جيدا يبقى اذا لما انت قلبك يتصلح تقدر تستفاد من القرآن اللي انت بتقراه وتقدر تستفاد من الدروس اللي انت بتسمعها يعني اصلاح قلبك مع الله ده متوقف عليه مصيرك على حسب حال قلبك مع الله على حسب فتوحات الله عليك ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم ايه يؤتكم خيرا يعني انت دلوقتي لما تخرج من رمضان تجاهد في رمضان وتخرج وقلبك نضيف بالمنظر ده يبقى انت كسبت ثروه ولا لا يبقى رمضان معركه يا جماعه معركه نازل فيها مع فرسان اشداء هتروح فين وسطهم معركه سلاحك فيها ايه اللي هتحارب بيه سلاحك اللي هتقتل بيه نفسك في رمضان هو ايه معركه راكب ايه سرعتك في الانطلاق الى الله في رمضان ايه معركه من وانت داخل على بابها الملائكه قاعده تدعوك من فوق في السماء والرسول قاعد يدعو ليك ويشجعك من الارض معركة لازم تعرف ان هي جهاد لازم تجهد فيها نفسك معركة ايه الغنيمة اللي هتخرج فيها وايه الهدف اللي انت داخل المعركة دي عشان تخرج بيه معركة لازم تبقى فيها فارس ولا اي فارس هنقدر نبقى في رمضان فرسان يا جماعة هنبدأ هنقدر نبقى فرسان رمضان بحق وحقيقي عشان كده احنا عندنا مشاريع في رمضان الكلام اللي احنا بقى اللي البرامج العملية اللي احنا هنعملها في رمضان مشاريع احنا هنقسمها مشاريع ليه اصل لو سمعت ان واحد عامل شركة ولا حاجة فانت بتقول ايه يعني يعني ده راجل مليونير انما واحد عامل مجموعة شركات مجموعة مشاريع لا ده ملياردير بقى اهو احنا عايزين نبقى مليارديرات في رمضان المشروع الاول مشروع تزويج الشباب ايه رايكم بقى شفتوا رمضان جميل ازاي ايه مشروع تزويج الشباب ده هنتكلم المشروع الثاني مشروع براءة المشروع الثالث مشروع العمر او مشروع الذكر المشروع الرابع مشروع التلاتين غزوة او التلاتين عمرة المشروع اللي بعد كده مشروع من سيربح المليار المشروع السادس مشروع صيام الدهر المشروع السابع مشروع التأمين على رمضان واخر مشروع معانا مشروع الاعتكاف ايه بقى قول لنا بتاع تزويج الشباب ده الاول وبعد كده نبدأ نتكلم في باقي المشاريع تزويج الشباب يا جماعة ابو سليمان الدهراني كان في قيام الليل في ليلة من الليالي بيقوم الليل فهو ساجد نام فلما نام حلم ان حوراء من حوريات الجنة جت وركلته برجليها وقالت له يا حبيبي لو واحد منكم سمع حديث قيام الليل هيغمى عليه على طول يا حبيبي اتنام والله ينظر الى المتهجدين في تهجدهم يا حبيبي اتنام وانا اربى لك في الخضور منذ كذا وكذا فاستيقظت ابو سليمان الدراني فاستيقظت فزعا ولا يزال حلاوة صوتها في اذني وفي قلبي الى الان ايه رايك يا شباب هنتهجد ولا لا اهو ده مشروع التهجد بقى لما انت تتهجد كل يوم في الثلث الاخير في الليل ربنا سبحانه وتعالى يجوزك في الجنة من الحوراء باذن الله هنتهجد ولا لا يبقى ده مشروع تتويج الشباب المشروع الثاني مشروع براءة كل واحد فينا متهم تهمتين كل تهمة منهم تؤدي جهنم التهمة الاولى ان عليه ذنوب تدخله النار التهمة الثانية ان هو منافق انا منافق اه لانك بتقدم الدنيا على الدين طب انا عايز دلوقتي ان انا اخد براءة من التهمتين دول لو صليت 40 يوم الخمس فروض من التكبيرة الاولى في الجماعة والنساء طبعا من اول الوقت فاضت نومها ربنا يكتب لك براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق سعيد بن المسيب بيقول لي اربعون سنة لم يؤذن الاذان مرة فيها الا كنت في المسجد وانت ما انتش قادر اربعين يوم حاجة تكسف والله حاجة تكسف يبقى مشروع براءة اللي هو تكبيرة الاحرام التلاتين يوم في رمضان وبعد كده عشر ايام بعد رمضان باذن الله طيب ولو وقعت قوم تاني ايه المشكلة امال ربنا مديك عمر ليه عشان لما تقع تقوم تاني المشروع الثالث مشروع العمر او مشروع الذكر ورقة الذكر اللي مش عارف ان شاء الله هتوزع عليكم ولا لا بس هي وزعت قبل كده على المسجد كله يعني ممكن هتلاقيها مع اصحابك لو ما كانتش معاك ورقة الذكر يا جماعة تقرأ في جلسة الضحى الورقة دي جمعنا فيها اعلى الافكار في الحسنات يعني هتدخل لك في كذا مليون حسنة كده من غير المضاعفة بتاعت رمضان كمان ورقة الذكر دي لما تقرأها في جلسة الضحى يبقى يا بختك عند ربنا ويا ثوابك عند ربنا المشروع اللي بعد كده مشروع التلاتين عمرة التلاتين عمرة هو ال- الرسول عليه السلام بيقول ان جلسة الضحى باجر حجة وايه حجة وعمرة يعني لما تقعد التلاتين حجة وعمرة بتوع رمضان بعد رمضان نقول لك يا حج بقى خلاص محدش يقول لك بعد كده غير يا حج والرسول عليه الصلاة والسلام شبه غزوة الضحى في حديث تاني بانها غزوة ماشي عمرة من اعظم ثوابها عند الله الرسول قعد بعث سرية يعني فاسرعت القارة رجعت بسرعة جدا واعظمت الغنيمة رجعت بغنائم عالية جدا فالصحابة تعجبوا الصحابة تعجبوا قالوا ما اسرع قارتهم واعظم غنيمتهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما هو اسرع كرة واعظم غنيمة فقالوا بلى يا رسول الله قال لان تتوضا في بيتك فتحسن الوضوء ثم تذهب الى المسجد فتصلي الغداء اللي هو الفجر ثم تعقبه بصلاة الضحى يعني تقعد جلسة الضحى وتصلي بقى بعدها ركعتين ضحى الا كنت ممن اسرع الكرة واعظم الغنيمة يعني دول 30 غزوة يعني انت نازل تجاهد ولا ما بنقول ما رمضان معركة والعبادة معركة الكلام ده احنا ما بنألفش هو يا جماعة 30 غزوة هتنتصر على نفسك في كام غزوة فيهم هتخرج بالغنائم اللي من عند الله في كام غزوة فيهم هتنتصر على كسلك في كام غزوة فيهم لازم نحسب هذا الامر من دلوقتي بعد كده يا جماعة مشروع التأمين على رمضان ايه مشروع التأمين على رمضان ده مشروع التأمين على رمضان انت دلوقتي رمضان بك ممكن تكسل في مرة تنام في مرة يروح عليك تراويح في مرة يبقى يبقى في رياء في عمل من الاعمال يبقى لما تدعو الى الله مجموعة من اصحابك يبقى اعمالهم مضافة الى اعمالك يبقى انت بتأمن على رمضان بتاعك خدوا بالكم يا جماعة بلاش بقى سياسة استاذ مكسوف واستاذة مكسوفة بتاعتنا دي بلاش حاجات مكسوف دي يعني شاب من الاخوة داخل مسجد فبيقول يعني بيقول دخل المسجد فهو يعني جديد شوية فبيصلي بعد الجماعة فلقى ناس دخلوا ووقفوا يصلوا وراه فهو اتلخبط ما مش عارف يعمل ايه فبيقول فاستنيت لغاية ما سجدت بيهم وبصيت كده لقيتهم كلهم ساجدين قمت واخد الجزمة بتاعتي وطالع جري بره المسجد انتوا خليكم معايا بقى والشكل الورقه شكلها حلو و... وربنا يجزي كل خير والله يا جماعه الاخت اللي كانت سبب في كتابه هذه الورقه ربنا يجزيها كل خير اللهم امين يا رب و- ويستعملها في الدعوه اليه يا رب ويرزقها داعيه اللهم امين قولوا امين يا جماعه مش ناخد الورقه وبس كده الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد شاب تاني يعني يعني برضه من المواقف الطريفة اللي فيها جرأة زينا بقى هو الجرأة بتختلف واحد ما عندوش جرأة خالص واحد جريء جدا فدخل جامع فوقف وراه ناس فبيقول فقعدت احل بصوتي احل بصوتي وبعد كده لقيت صوتي حلو قوي فقعدت ازيد في تحليل صوتي فبيقول بقى بعد الصلاة بقى بلتفت عشان ايه يعني كل الناس متأكدة تقول لي ما شاء الله على الصوت فوجئت ان كل الناس سابتني وراحت عملت جماعة تانية ورا في المسجد فطبعا كان موقفه في غاية الاحراج في هذا المسجد فاحنا لا عايزين ده ولا عايزين ده يا جماعة عايزين نكلم عايزين نأمن على عباداتنا يا جماعة عايزين ندعو على الله في رمضان انت تأمن انك تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك عبدي استنصرتك فلم تنصرني فتقول فكيف انصرك وانت رب العالمين يقول لك اما رأيت ديني يمزق اما رأيت الشباب قد ضلوا عن سبيلي فكيف لم تنصر ديني بالدعوة الي في هذا الوقت تأمن ولا لا تأمنها بعد كده يا جماعة اخطر مشروع في رمضان مشروع من سيربح المليار ايه من سيربح المليار ده من سيربح المليار الوقت انت هتختم القرآن مرة بعد العصر باذن الله وهتختم القرآن و- يعني هتقرأ الجزء اللي هيقرأ في التراويح وهتقرأ الجزء تاني مرة بعد المغرب وهتسمع الجزء تالت مرة في التراويح كأنك ماشي في تلات ختمات انت كده ماشي في كذا ختمة في وقت واحد ولو قريت الجزء مرة تانية بعد الظهر ولا حاجة يبقى انت ماشي في اربع ختمات الختمة في رمضان حسابها يصل الى 200 مليون و100 يعني 210 مليون حسنة 210 مليون حسنة في رمضان يا جماعة تخيلوا يعني ثلاث اربع ختمات ب 700 800 مليون حسنة غير ثواب التدبر غير ثواب المجاهدة لانك انت بتقرأ, بتقرأ بتكرار وبتقرأ بتدبر وتمعن وخشوع غير ثواب صلاح القلب اللي حصل بعد ما قرأت القرآن بهذه الطريقة من سيربح المليار مين اللي هيقرأ القرآن بهذه الطريقة يا جماعة الصحابة ما كانوش بيقرأوا القرآن زي ما احنا بنقرأه سيدنا ابو بكر الصديق سورة البقرة 286 آية في شباب ما بيقروهاش في الختمة بتاعتهم اصلا كان بياخد ال 286 آية بكاء من اول آية لاخر آية ابن عباس سألوه يا ابن عباس نصلي قيام الليل بالبقرة وبالبقرة وآل عمران الاتنين في نفس الوقت قال لا البقرة ليه لان التدبر بيبقى اعلى قال لا يا جماعة ده الفرق 10000 آه، 10000 حرف آل عمران 10000 حرف يعني ال- لو شلنا 10000 حرف الثواب يبقى اعلى اه لان التدبر بقى اعلى بل ابن عباس قال ان تقرأ سورة واحدة في قيام الليل بتدبر خير من ان تقرأ القرآن كله بسرعة يا جماعة في واحد س- من احد السلف في واحد من احد السلف ختم سورة هود في ست شهور ابو سليمان الدوراني كان بيقرأ الايه في خمس ليالي يعني سورة الزلزلة يقعد فيها شهر ونص سورة الزلزلة اللي بنقرأها في نص دقيقة سيدنا عمر بن الخطاب الخطاب حفظ سورة البقرة في 12 سنة 12 سنة يعني آية في الأسبوع سيدنا عثمان ختم القرآن وتعلمه 10 آيات ب 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لما الوحي انقطع عنهم 15 يوم المجتمع كله اتشل اتشل ليه مش عارفين يمشوا من غير القرآن انما احنا ما شاء الله كلية القرآن ما شاء الله اذاعة القرآن الكريم ما شاء الله مسابقات القرآن وما فيش حفلة حتى حفلات الاغاني بتبدأ بالقرآن وبعد كده وقع فارغ ما فيش وجود للقرآن في حياتنا احذر انك تقرأ القرآن وتظل مذموم من رسول الله مش الرسول وصف الخوارج بانهم يقرؤون القرآن قال لا ما هم بيقرأوا يا رسول الله لا يجاوز تراقيهم مش فاهمين منه حاجة ما بيتدبروش ولا بيخشعوا فيه يعني اذا لازم تقرأ القرآن بتدبر وبخشوع لازم يا جماعة نقرأ القرآن صح يا جماعة لازم القرآن ده مدرسة مدرسة لوحة الشرف اللي على الباب من بره بطولات الصحابة اللي احنا لما بنحكيها شعر راسنا بيقف القرآن مدرسة اللي بيدخل فيها بيتخرج منها بطل من ابطال التاريخ عايزين نتربى في مدرسة القرآن لا يوجد مصدر لاصلاح القلب اخطر من كتاب الله ولا للتربية القلبية ولا لعلاج الشهوات ازاي واحد يجي يقول انا عندي فطور ومعانا القرآن ولا واحد يقول انا قلبي مريض ومعانا القرآن ولا واحد يقول انا بحب الدنيا ومعانا القرآن ازاي نبقى امة متخلفة مذلولة ومعانا القرآن ازاي يبقى في حياتنا مشاكل وهموم ومتفرقين اهل الحق متفرقين واحنا معانا القرآن كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور القرآن نازل عشان يخرجك من كل ظلمة الى النور المضاد ليها من ظلمة التخلف الدراسي لنور التفوق من ظلمة مرض القلب وحب الدنيا الى نور صلاح القلب والربانية من ظلمة التأخر الحضاري الى نور التقدم وريادة البشرية القرآن نازل عشان يخرجنا لكل انوار الدين والدنيا والاخرة يبقى عشان كده يا جماعة عشان كده سلسلة التفسير باذن الله اللي ان شاء الله هديها في رمضان هنا كل يوم بعد العصر شرح الجزء هنحاول ان احنا نعيش مع مدرسة القرآن مدرسة التربية القلبية كل يوم نمسك جزء نقف مع الايات اللي فيها معاني قلبية عميقة نقف مع الايات اللي بتنور لنا طريقنا واحنا في الطريق الى الله نفهم القرآن بعد كده لما اجي اقول لواحد روح اقرا جزء قرآن عشان قلبك يرق فعلا يبقى فاهم هو بيقرا ايه عشان كده السلسلة دي يعني والله يا جماعة الواحد يعني ما يعني ما بينصحش بدرس من دروسه يحضر ولا حاجة ولكن السلسلة دي انا لو ايام الكلية ولقيت حد بيديها في بلد بره مصر انا يعني كنت لان يا جماعة حد في حالة لو هيفهمني القرآن واحد في المية حلو قوي واحد في المية حلو قوي ان انا اقرب من فهم كتاب ربنا واحد في المية او خمسة في المية او عشرة في المية او عشرين في المية يبقى يا جماعة عايزين رمضان ده يبقى رمضان القرآن فعلا من سيربح المليار هو اللي هيتربى في مدرسة القرآن بعد كده مشروع الاعتكاف ياما في شباب اتقلبت حياتهم في الاعتكاف اتغيرت حياتهم راسا على عقب في الاعتكاف دخلوا الاعتكاف وهم مذبذبين مهزوزين خرجوا من الاعتكاف وهم ابطال في الانطلاق على دين الله منهم ناس معانا في المسجد ومنهم ناس بره ناس كتير جدا الواحد شافهم بهذا الامر في حياته يبقى مشروع الاعتكاف بعد كده مشروع صيام الظهر ايه مشروع صيام الظهر ده بقى احد السلف التقط لفتة ذكية جدا قال لك الوقت انت لما بتفطر صائم كأنك بتاخد ثواب يوم صيام وثواب يوم صيام الحسنة بعشرة يبقى بعشر ايام صيام يبقى السنة 360 يوم عشان اخد ثواب صيام السنة يبقى افطر 36 صائم يبقى انا لو فطرت 36 صائم كل سنة انا خدت صيام الظهر طول عمري يعني لو انت كفلت اطعام اسرة مكونة من فردين بس طول الشهر يبقى انت كده خدت صيام الظهر ايه رأيكم يا جماعة نفسكم رمضان بتاعكم يبقى كام يوم السنة دي لو انت اطعمت اسرة خمس افراد رمضان بتاعك بقى 180 يوم صيام السنة دي احد الشباب السنة اللي فاتت على ايديه كان بيفطر 60 شاب في الاعتكاف كل يوم 60 شاب بيجتهد عشان يلاقي القرب من الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام كان في رمضان زي الريح المرسلة عاصفة كرم يا اخي خليك انت نفخة كرم حتى نفخة واحدة بس يعني اتنين تلاتة كده تطعمهم في رمضان البتاع ال- البتاع الحلوة دي العمود ده اللي بيبقى حلل صغيرة مترتبة فيه فوق بعض لو تشتريه وتملاه كل يوم اكل بعد العصر وتروح توديه الاسره تقول للاسره انا كل يوم هجيب لكم الاكل بتاعكم ايه المشكله مراتك هتطبخ ربع كيلو ولا نص كيلو رز زياده وهتطبخ في الخضار ر- يعني يعني ربع كيلو زياده وحتتين لحمه زياده وتبقى اطعمت اسره يا اخي او امسك اسره من بابها مشروع الاسر بتاع رمضان يا جماعه قلت لكم اتصلوا بيا واللي عايز اسره ابعته ياخد اسره باذن الله سبحانه وتعالى عايزين ما نضيعش هذا الامر ابدا ابدا باذن الله سبحانه وتعالى يبقى مشاريع رمضان هي ايه مشروع الجواز مشروع تزويج الشباب مشروع براءة مشروع ورقة الذكر بفضل الله توزعت عليكم الحمد لله مشروع ورقة الذكر م- او مشروع الذكر مشروع التلاتين عمرة مشروع من سيربح المليار اللي هو قراءة القرآن بقى بالطريقة اللي احنا قلنا عليها الكذا ختمة في اليوم كل يوم تركز على جزء واحد وبعد كده مشروع آه تأمين رمضان اللي هو الدعوة الى الله انك تدعو اصحابك وبعد مشروع تأمين رمضان مشروع صيام الظهر اللي هو صناعة المعروف بقى انك تمسك اسرة تطعمها واخيرا مشروع الاعتكاف رمضان يا جماعة العد التنازلي بتاعه بدأ لسه خمسين ساعة يا جماعة خدوا بالكم احنا الوقت في بروفا يعني احنا الوقت ماشيين فعلا في البروفا بتاعت الجدول اللي اتوزع الليلة ده وهنفضل فيها ان شاء الله البداية الفعلية للجدول ده هتبقى يوم الاثنين العصر رمضان فلكيا وفي الغالب ان شاء الله هيبقى كده رمضان فلكيا هيبقى التلات ليلة التلات اللي هي الاثنين بالليل يعني الاثنين المغرب هيبقى البداية الفعلية لرمضان اوعى رمضان يدخل عليك وانت مش في بيت ربنا رمضان يدخل عليك وانت مسلم ومستيقظ وبتستقبله بشكر الله وبالاستغفار ليه الاستغفار عشان ربنا ما يحرمكش من فتوحات رمضان بذنوبك خدوا بالكم يا جماعة عايزين نستقبل رمضان استقبال يليق بيه خدوا بالكم رمضان هيبدأ من يوم الاثنين العصر هنبدأ في تطبيق هذا الجدول فعليا بإذن الله ويوم الاثنين العصر هيبقى اول درس من دروس التفسير في هذا المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى اول درس من الدروس دروس التربية الايمانية من خلال القرآن بإذن الله عشان الاثنين بالليل هيقرأ اول جزء فهنبدأ من اول الاثنين العصر بإذن الله كل يوم بإذن الله لغاية ما رمضان ينتهي خلاص عرفنا ميعاد بداية السلسلة باذن الله سبحانه وتعالى آه، يعني بفكر طبعا بفكر بمشروع الاسر يعني عشان ما يعني اللي عايز اسره باذن الله قبل رمضان آه، بالنسبه للمسابقه بتاعه التفسير تفسير الجزء ال 30 الاسبوع اللي فات اللي اتعملت فيه آه، اشترك فيها 60 شاب وفتاه والله عدد معقول يعني لان المسابقه يعني ايه يبدو انها كانت طويله شويه آه، طبعا احنا صححنا الورق خلاص والمفروض ان احنا جبنا الجوائز ولكن جزاه الله خيرا يعني آه، لحقتوا تجيبوا حاجة هو تقريبا الاخ قفل عليها بالمفتاح طب استنى بعد العشاء نشوف الموضوع ده طب خلاص ما جاش الاسماء يعني اه هو للاسف يبدو ان الاخ فعلا قفل على الجوائز بالمفتاح فانما الاسماء يعني في ما شاء الله شباب يا جماعه طلعوا متميزين جدا والله يعني الاخت الاولى على المسابقه جزاها الله خيرا رحاب احمد محمد جابت 99% والتاني الاولى بنت مش مكسوفين على فكره انا كنت عملت 12 جايزه كان منهم 8 جوائز بنات بس احنا قررنا يبقوا 20 جايزه بعد كده يعني لعل الاولاد يزيدوا حاجه ولا التاني رضا عبد الغني جاب 98% التالتة لمياء ابراهيم فهيم جابت سبعة وتسعين ونص في المية الرابعة بنت برضه نسمة, مح... نسمة محمود ابو زاهر سبعة وتسعين في المية الخمسة بنت برضه يا دي الكسوف ايمان رزق عشرة جابت خمسة وتسعين ونص في المية اخيرا ولد ده ده مش مكرر محمود احمد النجار جاب 95% ايه اجيبه الاول بعد كده في لبنى وفي اماني وفي غادة الشحات لبنى جمعة واماني البيومي وغادة الشحات ولينا اعتقد لينا عيد نور ومحمد رفعت ومنى وحيد ونهى رضا وشيماء النبوي ده حاجة يعني حاجة تكسف والله يا جماعة ومروة عاطف ومي الكناني لا كفاية خلاص كفاية ان شاء الله باذن الله يعني الجوائز بتاعتهم هتبقى موجوده في المسجد يجوا يستلموها من الشيخ ابراهيم هنا في اي صلاه من اول بكره او بعد بكره باذن الله آه، هنعمل مسابقه تانية يا جماعه هتبقى في رمضان ان شاء الله وهيبقى افتح- امتحانها قبل نهايه رمضان هتبقى مسابقه في سوره النور في سوره النور هتبقى حفظ وتفسير هيبقى التفسير المعتمد بتاعها من تفسير الشيخ مصطفى العدوي من تفسير الشيخ مين مصطفى العدوي النساء بالذات لازم كلهم يدخلوا المسابقه دي يعني انا عايز النساء بالذات يقروا تفسير الشيخ مصطفى في سوره النور باذن الله سبحانه وتعالى يعني انا عملت المسابقه دي عشان النساء يقراوا تفسير سوره النور من كتاب الشيخ مصطفى وهم لما هيقروا هيعرفوا انا هيعرفوا انا كان قصدي ايه خلاص يا جماعه ان شاء الله باذن الله هنعلن عن هذه المسابقه آه، هو الاخ يعني اللي اداني الورقه تقريبا هو محدد آه، يوم الاربع بعد صلاه الظهر كل يوم اربع بعد صلاه الظهر هيبقى الشرح بتاعها كل يوم اربعاء بعد صلاه الظهر هو ده ميعاد مبدئي يعني انا لسه ما اكدتوش ولا حاجه واحنا في في دروس التفسير باذن الله بتاعه العصر هنحدد الميعاد بتاعها باذن الله سبحانه وتعالى انما مبدئيا هتبقى يوم الاربع بعد صلاه الظهر باذن الله يبقى ان شاء الله رمضان هيبدا يوم ايه يوم الثلاث برضه يوم الاثنين بعد الايه بعد العصر هنستقبله واحنا فين في المسجد سلسلة التفسير هتبدأ امتى ان شاء الله الاثنين العصر آه، آه، ال- الموعد الاسبوعي لشرح سورة النور في مسابقة تف- شرح وتفسير سورة النور وان شاء الله جوائزها هتبقى كبيرة وقيمة ان شاء الله هتبدأ يوم ايه الاربع بعد الايه بعد الظهر باذن الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا يا جماعة احنا معانا شوية مصاحف عايزين نوزعها في خمس دقايق انا كان نفسي والله اوزع مصاحف على النساء ولكن للاسف مفيش اخت تاخدني اللي هيتعهد دلوقتي بسرعة كده في دقيقة اللي هيتعهد دلوقتي ان هو لسه على رمضان الليلة دي وبكرة السبت وبعده الحد ويوم الاثنين بالنهار اللي هيتعهد انه يقرأ نصف القرآن من سور من اول سورة الاسراء لغاية اخر القرآن خلاص لغاية قبل رمضان ويستغفر كل يوم الف استغفار الليلة الف استغفار بكرة الف استغفار الحد الف استغفار الاثنين بالنهار الف استغفار اللي يتعهد بده ياخد مصحف على طول لا يرفع ايده ياخد مصحف فورا يلا مصحف على طول بس حاجة امام الله سبحانه وتعالى مصحف حد يقوم بس يوصل المصاحف يا جماعه حاضر حاضر ادي مصاحف للي رفع ايديه ورا انا اهو ها مين اللي مين اللي في الناحيه دي طب خد مصحف لله خد يا حبيب قلبي المصحف يلا مين يا جماعة 15 جزء قرآن يا جماعة والف مرة استغفار ايه يا جماعة في ايه ان لله وانا اليه راجعون يا حسرة على العباد خد ادي اللي ورا دول اي انا انا مش عارف مصدر الصوت والله يا جماعة فين في الاخر طب حد ياخد يا جماعة يرجع الاخر خد يا حبيب قلبي ودي الاخر اللي هو ايه ما شاء الله جزاك الله خير في اخ بيقول ما شاء الله في مشروع بيت قصر في الجنة كل يوم بيقول لو صليت 12 ركعة سنة كل يوم جميل خد يا حبيب قلبي رجع مين يا جماعة يلا عايزين نخلص السبعين مصحف دول خد خد خد خد, خد رجع ودي للناس اللي هناك دول الناس اللي في الاخر دول مالهم نايمين ليه ها الجنب ده ما خدش مين اللي عايزين كذا واحد يرفع ايده كده في الجنب ده خد يا حبيب قلبي ودي لل ورانا يلا نسخن مع بعض يا جماعه رجع ما هو في نساء من ورا الخشب عايزين المسابقة قال لا طب امسك دول ستة استنى ايوه طب يا حبيب قلبي خلاص طب ادي الستة دول للنساء اللي ورا الخشبة دول النساء اللي في الدور الارضي جاي لهم ست مصاحف الاخت اللي هتعمل الموضوع ده تاخد المصحف ان شاء الله واللي ما خدوش مصاحف يا جماعة ينووا بينهم وبين نفسهم انهم هيعملوه ان شاء الله وباذن الله ربنا يبعت لهم جايزتهم لسه في حد عايز يرفع ايده هترفع ايدك طب خد يا حبيب يلا اديله المصحف عايزين يا جماعة ورقة الذكر وورقة جدول رمضان تصوروها اللي يقدر يعلقها على باب المسجد اللي جنبه يعلقها اللي يصورها لاصحابه يصورها يعني عايزين الكلام ده يتصور ويتوزع يا جماعة ان شاء الله عشان نكسب اكبر ثواب باذن الله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى يا رب لا تجعل في قلوبنا الاك يا رب لا تجعل همنا الا رضاك يا رب لا تجعل رغبتنا الا اليك يا رب لا تجعل توكلنا الا عليك اللهم انه قد اطلنا رمضان اللهم انه قد اضلنا رمضان فاعنا فيه على عبادتك ليلا ونهارا اللهم اجعله فتحا مبينا على قلوبنا اللهم اجعله فتحا مبينا في ايماننا اللهم صلنا اليك في رمضان يا رب ان نفوسنا قد استأسدت علينا وليس لنا امل الاك يا مولانا أنخنا مطايانا ببابك ألقينا بهمومنا وخمومنا على أعتابك يا منتهى أملنا يا كل رجائنا يا ركننا الشديد يا أرحم الراحمين يا ولينا يا ربنا اللهم أعنا في رمضان على طاعتك ليلا ونهارا أنر لنا قلوبنا أصلح لنا قلوبنا اشف لنا قلوبنا اهد لنا قلوبنا زكي لنا قلوبنا صلنا إليك في رمضان أنزل هدايتك على قلوب الشباب في رمضان أنزل هدايتك على هذه الأمة في رمضان يا رب اهدي شباب المسلمين حجب نساء المسلمين يا ربنا يا ربنا اصنعنا لنفسك يا ربنا اصطنعنا على عينك يا ربنا اخترنا يا ربنا استعملنا ولا تستبدلنا يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور يا رب وفقنا الى ما تحبه وترضاه عافنا في اسماعنا فلا تسمع الا ما يرضيك عافنا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيك يا رب نسألك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رب ليس لنا سواك ثبتنا على دينك حتى نلقاك اغفر لنا ذنوبنا كلها اغفر لنا ذنوبنا كلها اغفر لنا ذنوبنا التي حرمنا من عطاياك بسببها اغفر لنا ذنوبنا التي حرمنا من فتوحاتك بسببها اغفر لنا ذنوبنا كلها اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضيك يا رب العالمين اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم انا نسألك على قلب رجل واحد اللهم انا نسألك على دعوة واحدة اللهم انا نسألك في وقت واحد ان تغفر لنا ذنوبنا كلها نسألك ان تعتق رقابنا من النار نسألك ان تجعلنا من اهل الفردوس الاعلى نسألك الا تحرمنا من صحبة نبيك في الفردوس الاعلى يا ربنا يا مولانا يا سيدنا يا غايتنا يا منتهى املنا يا رب افض على قلوبنا بالايمان يا رب اجعل رمضان فتحا علينا في ايماننا وفتحا علينا في شفاء قلوبنا يا رب لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتك هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا يا رب ارنا اية تعرفنا بها انك قد غفرت لنا يا رب ار كل واحد منا اية تعلمه بها انك راض عنه يا رب العالمين يا رب نسألك البشرى في الدنيا قبل الاخرة يا رب نسألك البشرى في الدنيا قبل الاخرة يا رب نسألك البشرى في الدنيا قبل الاخرة اللهم تقبل منا اعمالنا اعمالنا ولا تردها علينا يا رب العالمين اللهم انا قد جئنا اليك بقلوبنا فلا تردنا على اعقابنا خائبين تقبل منا مجيئنا في ليلتنا هذه الى بيتك هذا تقبل منا صلاتنا تقبل منا كل اعمالنا اللهم انا نسألك بشرى الدنيا قبل الاخرة اللهم انا نسألك بشرى الدنيا قبل الاخرة اللهم انا اشتقنا الى بشرى تبشرنا بها انك راض عنا عنا تبشرنا بها انك قد غفرت لنا اللهم بشر قلوبنا واملأ قلوبنا بالايمان وجعلنا مخلصين لك مخلصين لك مسلمين لك سلما لك اخلص حياتنا لك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك